بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله إخوتي ما زلنا نتكلم منذ الحلقة الماضية في قضية النوم وسبب كلامنا في ذلك حديثنا عن الرؤى وأحكامها وسبب كلامنا عن الرؤى أن المرتبة العاشرة من مراتب الهداية هي الرؤية الصالحة وسبب كلامنا عن مراتب الهداية هو كلامنا في منزلة البصيرة في مدارج السالكين في منزلة البصيرة أن أن تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل وفي تلوين أقسامه رعاية البر في إصابة العدل في هداية الناس وإضلالهم جعل ذكرنا عشرة مراتب لهداية الله للخلق المرتبة العاشرة الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له والرؤى طبعا تأتي في النوم فلذلك بدأنا الكلام عن النوم وذكرنا أن أن النوم آية من آيات الله قال سبحانه وتعالى قال الله جل جلاله ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله فالنوم آية من آيات الله وتكلمنا عن آية الله جل جلاله في النوم قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النوم أخو الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت ولذلك في وفي رواية النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون وفي, وفي رواية وأهل الجنة لا يموتون سبحان الملك النوم أخو الموت انظر إلى متعة الجنة ليس في الجنة نوم ليس في الجنة نوم لأن النوم موت النوم حرمان ولذلك يعني تكلم كثيرون من هؤلاء الغربيين الباحثين الغربيين كلام طويل جدا جدا جدا كثير بالغ الكثرة في قضية النوم الإنسان لما بينام بيروح فين وحلها عندنا بمنتهى البساطة ان هو لما بينام بيموت ميت روحه طلعت للسماء بس ببساطة دكتور اسمه أرثون أليسون يقول أنه ظل خمس سنوات يدرس ظاهرة الموت مستخدما في ذلك أجهزة جديدة ومعقدة جدا ودقيقة جدا توصل إلى عدة نتائج أهمها أن النوم خروج الروح من الجسد فلما جاء قال ده أنا عملت اللي ما حصلش فقال له المسلمون الله قال في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فاحنا الكلام ده عندنا من زمان قوي فأسلم آمن يعني يقولون انه من درجة فرحته بانه لما توصل لشيء ولا حد صدقه او احنا عندنا طبعا الامر راسخ مش محتاج اثبات من حد ولا كلام حد لكن هو كان يحتاج حد يصدق ان النوم ده موت فالشاهد انه لما وجد ذلك اسلم وان كان بيعرضوا واحد تاني روسي اسمه بافلوف بافلوف الروسي بيقول ان النوم نوع من انواع الافعال المنعكسه المشروطه طبعا في مساجلات ومجادلات بينهم لكن خلاصه الكلام النوم موت النائم ميت إذا جبت جنب أنف الماء النائم ريحة يشمها ما يشمهاش إلا لما يصحى إذا صحيته يشمها لكن هو لا يشم إذا تكلم حول النائم لا يسمع إذا فتحت عين النائم ما بيشوفش وهكذا فهذه الحواس راحت فين ميت مفيش روح مفيش روح لو لمسته لمسه خفيفه ما يحسش مفيش احساس فالشاهد انا عايز بس اوصل لايه ان هذا النوم ينبغي ان يذكرك انك ستموت ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلي عليه قال حين حال الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور هذا البعث بعد الإحياء يذكرك إنك لما تبعث وتقابل ربنا وتسأل هتقول إيه هتقول إيه وهتعمل إيه وهيكون لقاؤك بالله جل جلاله آه هو الفيصل بين أبديتك بعد ذلك يعني هتروح الجنة ولا هتروح النار ربنا سبحانه وتعالى جعل كل ما آتانا في الدنيا يذكرنا بالآخرة قال سبحانه أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم ربنا جعل النار دي تذكرة ومتاعا الناس خدوا المتاع ونسيوا التذكرة النار دي تذكرك بنار الآخرة النوم يذكرك بالموت الاستيقاظ يذكرك بالبعث والنشور لذلك يجب على الإنسان أن ينتبه إلى هذه المعاني وما يعيش كده يستمتع بها والذين كفروا يت- يأكل يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ولذلك حذر سيدنا سلمان رضي الله عنه والحديث يروى مرفوعا صحيحا أيضا أن أن الكافر أو الفاجر إذا مرض ثم شو ثم عوفي لم ي... كالبعير أعقله عقله أهله ثم أطلقوه فلم يدري فيما عقل ولا فيما أطلق لا تبقاش آه، غافل هذه الغفلة الشديدة وإنما انتبه كان ابن عمر إذا مر بالسوق لم ينم ليلته فروقب في ذلك فرؤي أنه حين يمر على الرؤوس المشوية يتذكر قول الله جل جلاله وهم فيها كالحون الكلح هو ارتفاع الشفتين ون- ونزولهم في بعد الشوي يعني فلما يمر على الرؤوس المشوية تذكره بشكل أهل النار لا يستطيع النوم ليلتها فكذلك إذا رأيت شيئا يذكرك بالقيامة تتذكر شيئا يذكرك بالنار تتذكر شيئا يذكرك بالجنة تتذكر عنوان درس الليلة عشان الواد بتاع الكنترول ما سألنيش الدرس الليلة دي عنوانه ايه فلا تنم حتى تأخذ الأدوية اكتب يا ريس لا تنم حتى تأخذ الأدوية إخوتي في زمن العناية بالجسد أن أحد الناس إن أصابه صداع مغص أي شيء لقى آه، أي بقعة في إيده في جسمه جري على الدكاترة والتحاليل والأشعة وال- والعمليات والسفر و وأكثر مرض اشتهر في هذا الزمان مرض القلب ما اقصدش الشرايين والاورده ما اقصدش القلب المفتوح وال وال والقسطره والكلام ده اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم اني اسالك لي ولجميع المسلمين والمسلمات العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه امين بقول ان ال ان ان مرض القلب بقى الايماني مرض النفاق ومرض الفجور ومرض الشبهات ومرض الشهوات أكثر الناس إلا من رحم الله قلوبهم مريضة وعجبنا للرجل يهتم بجسده ولا يهتم بقلبه قال سفيان زمان ليت أحدكم يهتم بقلبه كما يهتم بنعله لما جزمته تقدم بيجددها لما تبهت بيلمعها لما تتقطع بيخيطها لما تدوب بيصلحها يا ريت تهتم بقلبك زي ما بتهتم بنعلك كل يوم قبل ما تلبس الحذاء أعزكم الله بتبص فيه وتقلبه وتظبطه اللي بيغسلوه واللي بيلمعوه اللي كل يوم تبص على قلبك تشوف حال قلبك ايه تغسله تنظفه تطهره تصلحه تعالجه لو واحد عافى الله المسلمين والمسلمات أجمعين جاله مرض في القلب العضوي على طول بيجري على دكاترة القلوب ومستشفيات القلوب والأشعة على القلوب و و و طيب آه، النهاردة الغفلة دي مش محتاجة دكتور فأكثر المسلمين اليوم محتاج استشاري قلب محتاج استشاري قلب استشاري قلب يتابع حالتك استشاري تستشيره ويتبعك كل يوم كل أسبوع كل شهر كل أسبوعين كل فترة ويديك أدوية الواحد آه، إذا مرض آه، وخصوصا الأمراض اللي بيؤخذ لها علاج دائم واحد مثلا عنده الضغط تلاقي زوج- زوجته بتطارده طول النهار خدت حباية الضغط خد حباية الضغط ما تنساش حباية الضغط خ... ليل ونهار اللي مريض السكر خدت الجرعة خد الجرعة ما تنساش آه، خدت كام السكر النهاردة كام قيس السكر فين الاهتمام ده بأحوالنا مع ربنا وبقلوبنا اللي بتعبد ربنا لا تنم حتى تأخذ الأدوية النهاردة هوصف لك شوية أدوية كل يوم تاخدها قبل ما تنام بإذن الله بفضل الله بعون الله تبقى صحتك الإيمانية تمام التمام بحيث إنك إذا مت وأنت نايم وياما ناس بتموت وهي نايمة اليومين دول إذا مت وأنت نايم يبقى تموت صح وهو ده اللي الإنسان نفسه فيه وبيشتهيه ويتمناه بعد الحياة دي كلها فقط إن أنا أموت صح ربي قنا عذابك يوم تبعث عبادك ربي نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ألا تخزينا يوم لا تخزي النبي والذين آمنوا معه اللهم اجعلنا معه في الدنيا ومعه في الآخرة يا رب العالمين إخوتي بالمناسبة وقد وافى ربيع وقد دخل شهر ربيع الأول وبدأ الناس يستعدون أو يفعلون الاحتفال بما يسمونه المولد النبوي المولد حرام المولد بدعة المولد لا يجوز لا يجوز الاحتفال بالمولد بأي صورة من الصور لا بإقامة سرادق واحتفال ولا بالمولد بتاعهم الزفة والمراجيح ولا بالحلاوة حلاوة المولد والعروسة والحصان لا يجوز لا يجوز لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولم يقره ولم يأمر به فلذلك قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي قول لي ايه ده انت بتصلي على النبي ازاي وانت مش هتعمل مولد يعني اقول لك لا ما هو ده الصح احنا بنحب سيدنا النبي حبا جما صلى الله عليه وسلم ونكثر من الصلاة عليه ونحتفل بصيام كل يوم اتنين بمولده كل يوم اتنين كما فعل لكن اللي بيحصل ده مش هو ده هدي النبي ولا يجوز قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد دايما أقول كده إن اللي قال عليه النبي أو عمله أو أمر به على عيننا وراسنا من فوق واللي ما عملوش ما يلزمناش فهو رد آه تعالى قبل ما تنام خد الجرعة دي واحد أول برشامة هتاخدها فين يا ابني البرشام أول جرعة هتاخدها نية صالحة قبل النوم قال الحسن ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان لما وكيف لما لما ربنا يسألك أنت نمت ليه تقول له إيه أنت بتنام ليه هناك عادات بيقولوا عليها أفعال مباحة مستوي الطرفين تنام تصحى أنت حر النوم مباح اللي عايز ينام ينام إلا أنه قد يكون حرام إذا عطل عن واجب آه، فلذلك بنقول إيه لكن بعض الناس هذه المباحات يجعلونها قربات طاعات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ذلك ذكر البخاري أن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي يعني لما أقف أصلي بحتسب بقول له يا رب أنا سهران عشانك واما اجي انام اقول له يا رب انا هنام عشانك احتسب نومتي اقول يا رب انا هنام لاتقوى بهذا النوم على طاعتك ما تقولش بلسانك النية محلها القلب استحضر هذا وفي هذا تدريب على ان يقول القلب عايزك تدرب نفسك على ان قلبك ينطق قلبك يقول قلبك يفعل قلبك يتحرك قلبك يتوجه قلبك ينبعث قلبك ينطلق قلبك يرتجف لازم القلب ده تحس ان جواك قلب بيتحرك مش مش شغال وخلاص على الفاضي فقبل ما تنام والعمدة في هذا الباب كل الأدوية هنرجع لحديث واحد دعاء النوم حين تضع رأسك على الوسادة تنام على جنبك الأيمن ما لما وكيف لما لله وكيف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنام على جنبك اليمين وتحط ايدك اليمين تحت خدك اليمين قول لي بس انا كده مش هيجي لي نوم لا هيجي لك نوم اتعود الامور دي تيجي بالتعود وبالمجاهده اصلا ما بعرفش انام غير على ظهري اتعلم طب ما هو آه، يعني جنبي بيوجعني معلش اصطبر جاهد نام على جنبك الايمن وتحط ايدك اليمين تحت خدك الايمن وتقول اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت هي دي أهم جملة في حياتك اللي هي رغبة ورهبة إليك إنك أنت نايم رغبة ورهبة إنك أنت عايش حياتك دي كلها رغبة ورهبة يعني خوف ورجاء قل لي بالله عليك انت بتنام رغبة ورهبة هي دي لازم يبقى نومك رغبة فيما عند الله ورهبة خوفا من عقوبة الله وانت بتنام تنوي ان انا هنام عشان اتقوى على طاعة الله يا رب انا لو اقدر تستمر حياتي من غير نوم يا ريت ما كنتش انام ابدا يا رب انا مضطر انام عشان اقدر اركز في عبادتك الكلام ده طبعا هنقوله للناس اللي بيضطر ينام مش اللي بيحارب عشان ينام يعني يفضل راقد في السرير ومش جاي له نوم ويفضل يحاول ينام مفيش نوم خالص يجاهد انه ينام مفيش نوم خالص يغطي دماغه ويحط مخده فوق دماغه ويطفي الانوار ويسكت العيال ويقفل البيبان طب ليه قوم صلي قوم امسك مصحف قوم علم ولادك وربيهم قوم صل رحمك قوم نظف مسجد اعمر مسجد في حاجات كتير جدا تعملها اسعى في مصالح المسلمين يعني النهارده فعلا محتاجين اللي يسعى في مصالح المسلمين ال- ال- الفقر المدقع اللي بيعيش فيه كثير من المسلمين محتاجين اللي يرعاهم اللي يجري عليهم فانت لو حتى ما عندكش فلوس تديهم وفي هذا البرد القارس محتاجين بطانية محتاجين كليم يفرشوه في الأرض محتاجين سرير ينام عليه الأولاد بدل النايمين في التلج دول م- انت ت- لو ما معكش تجيب وتعمل اسعى دور بقى على اللي يديك تعمل لهم وتوصل لهم وتدل عليهم تروح تقول في ناس هنا تعبانين اشفع شفاعة حسنة واحد مريض روح اخدمه وديه المستشفى تعرف دكتور اديله رقم وتابعه انه يخدمه وي- وي- ويعالجه الى اخره اقصد الناس اللي نايمه بتضيع مصالح كثيره جدا يبقى اهم جرعه قبل النوم نيه قبل ما تنام استحضر النيه وحرك قلبك واقبل على الله اتن- اماره صدق النيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينام حتى يوتر حازم سيدنا أبو بكر ما كانش بيوتر قبل ما ينام كان بيوتر آخر الليل سيدنا عمر كان بيوتر قبل ما ينام فقالوا إن سيدنا عمر حازم وسيدنا أبو بكر واثق الفرق بين الاثنين ان سيدنا عمر عنده حزم المساله انا هصلي اوتر قبل ما انام بعد كده قمت اصلي ما قمتش خلاص يبقى انا اوترت ما يضيعش الوتر هو ده الحزم لكن سيدنا ابو بكر واثق انه هيقوم هينام لكن واثق انه هيقوم واثق ثقه بالغه عارف ان هو هيقوم بعون الله وبتوفيقه سبحانه وتعالى ابو هريره قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام ده الحزم كان وكان صلى الله عليه وسلم صلي عليه زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عند رأسه فإذا استيقظ بدأ بالسواك وعنده طهور آه قبل أن تنام لا تنسى جرعة الحب قبل ما تنام قول انا بحبك يا رب آه، ابن القيم لما اتكلم في منزلة المحبة قال والمحك في هذا الحال أن يكون الله آخر ما يخطر على بالك قبل أن تنام وأول ما يهجم على خاطرك حين تقوم اللي بيقولوا أنا بحب ربنا آخر حاجة كانت على بالك قبل ما تنام كانت إيه بتفكر في إيه شهوة ديون آه، مشاغل هموم مشاكل آثام لكن المحب اللي بيحب ربنا آخر حاجة تخطر على باله ربنا قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أتنام قبل أن توتر بتقول لسيدنا النبي أنت هتنام قبل ما تصلي الوتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي دول الأنبياء دول الأنبياء لكن ل- ل- لبقية الخلق من المحبين حال أسوة قال ابن القيم ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب التبصرة ولا يصح هذا الحال إلا بخوف مقلق أو شوق محرق عشان يصح الحال قبل النوم انك تصحى احنا بنتكلم عن حال سيدنا ابو بكر خلي بالكم ان هو ازاي يصحى ينام وهو عارف انه هيصحى قبل الفجر بساعتين يصلي تيجي منين دي بالحب يجي الحب ازاي خوف مقلق خوف مقلق او شوق محرق يتحرك قلبه شوقا لرؤية وجه الله يتحرك قلبه شوقا للقاء الله يتحرك قلبه شوقا لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشوق المحرق ده ما ينامش لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه فالسيدة خديجة شايفاه واقف طول الليل بيصلي فقالت ألا تنام يا رسول الله قال مضى عهد النوم يا خديجة خلاص كان زمان النوم ده كان زمان بعد الحب حب الله مفيش نوم كيف ينام المحب كيف ينام والجنة تزين فوقه والنار تسعر تحته والحور العين ينادونه شوق محرق والتانية خوف مزعج خوف مزعج كنت بقول في خطبة أمس إن الصحابة وصلوا لدرجة عجيبة إن سيدنا أبو بكر يقول أينقص الدين وأنا حي والله لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي وإن سيدنا عمر ملهم محدث وإن سيدنا حنظلة يقول فكأن رأي عين وإن أبو دجانة يقول لئن عشت حتى آكل إنها لحياة طويلة وإن آه، آه، أنس بن النضر يقول وعن لريح الجنة إني لأشم ريح الجنة من دون أحد و و و و هؤلاء الأكابر من الصحابة رغم هذا المقام العالي ومنهم المبشرون بالجنة كانوا أشد الناس خوفا سيدنا أبو بكر يقول ليتني شعرة في جنب عبد مؤمن سيدنا عمر يقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي سيدنا عثمان يبكي على القبر حتى يبل التراب إلى آخره خوف لا لا يا جماعة سيبكم من الدنيا كلها وتعالوا الخوف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يقول بعد موت عثمان بن مظعون والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم إذا اشتدت ريح أظلم الجو دخل وخرج وعرف الخوف في وجهه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء خوف مزعج الخوف هي دي علامة الحب قالت عائشة رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من فراشه فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وقدماه مبسوطتان منصوبتان آسف وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اثنين جرعة ورع قبل النوم يعني أنا مش عارف أنا بقول الكلام ده ليه لكن زي ما بقول دايما خد فكرة واشتري بكرة يعني آه، ورع هنجيب الورع منين يا عم تعريف الورع بيقولوا توق مستقصا على حذر توق مستقصا على حذر يعني اقصى واعلى واعمق درجات التقوى ده الورع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الورع قال إني لأنقلب, لأنقلب إلى أهلي رواية تانية إني لأتقلب على فراشي فأجد التمرة ساقطة تحت جنبي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الورع يقول بالليل وانا نايم كده بتقلب الاقي في تمره تحت جنبي اجي اكلها أقول لا احسن تكون صدقه فسيبها عمرك عملت كده انك جيت تاكل حاجه انا قلت هي منين دي دي فلوس مين اللي جاب دي فلوسه حلال ولا حرام لا لا لا خليها بعيد احسن تطلع حرام انا مش ناقص الورع التقوى ترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام الورع الاستيثاق من كل نفس أن يكون لله إن نفسه داخل خارج انا بتنفس ليه صباعي ده بيتحرك هو بتحرك صباعك ليه ال- ال- عشان كده الورع توق مستقصا يعني صاحي يقظ صاحي يقظ لأقصى درجة ثلاثة جرعة تعظيم قبل النوم زي ما قلنا بقى الم- الحلقة اللي فاتت في مشاهد العبودية في النوم إنك أنت لما تنام نزه الله عن النوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لذلك من السنة إنك تقرأ كل ليلة قبل ما تنام كل ما تيجي تنام قبل ما تنام آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم اقرأ جرعة تعظيم لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل أما تيجي تنام تذكر واشهد أن ربك لا ينام جل جلال الله جرعة تعظيم انك انت تقول اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا منجى ولا منجى منك الا اليك جرح التعظيم ان يعظم الله في قلبك أن تشهد بقلبك عظمة الله جل جلاله ثم جرعة توبة قبل النوم جرعة توبة قبل النوم اخوتي قلنا أن هناك خمس كلمات كل يوم يعيش الإنسان عليها منذ صباحه وانت قاعد في المسجد أو وانت قاعدة على السجادة بعد صلاة الصبح في قعر بيتك لابد من خمس كلمات المشارطة والمراقبة والمجاهدة والمحاسبة والمعاقبة خمس كلمات الواحد وهو قاعد في المسجد الصبح بعد صلاة الصبح بعد أذكار الصباح وقبل ما يخرج من المسجد يشترط على نفسه المشارطة يقول لنفسه يا نفس أنا هديكي رأس المال 12 ساعة من 6 ل 6 والأدوات والعدة عينين ولسان وأذنين ويدين ورجلين وقلب على شرط المشارطة تسلميني بعد 12 ساعة الجنة اشترط عليه قول لنفسك ده شرط قبلتي يلا ننطلق ونخرج من المسجد ونجتهد في العمل عشان نحصل الجنة نفسك قالت لك لا ما ينفعش احنا عايزين نشوف شهواتنا وأعمالنا ودنيانا خلاص خلينا قاعدين في الجامع مفيش طلوع شرط ان النهارده نجيب جنه نكسب جنه رضيت نفسك انطلق هتلاقي نفسك في البدايه تميل الى الشهوات والى الكسل والى البطاله والذنوب والمعاصي المراقبه راقب عينيك تيجي عينيك تبص لحرام ها تيجي اذنك تسمع حرام وبعدين يجي لسانك ينطق بكلمه هس مراقبه مجاهده تجاهد نفسك عشان ما تغلطش وما تروحش جهنم اخر النهار المحاسبه لازم تحاسب نفسك يا ترى انت بايت الليله دي وربنا راضي عنك ولا غضبان عليك خد الدواء ده حاسب نفسك وانت قاعد كده استرجع شريط اليوم ال 18 ساعة اللي فاتوا عملت ايه؟ ال 18 ساعة دول في الصحيفة نسبة الحسنات ونسبة السيئات كام؟ عد ذنوبك واحد واحد آه ده وأنا ماشي عيني وقعت على واحدة استغفر الله تبت إلى الله وإياك والتلاعب بالتوبة إنك تقول تبت وإنت ناوي بكرة تبص وإنك إنت ناوي ما تقوم تعمل أنا في القعدة الفلانية آه الكلمة دي طلعت كذب تبت إلى الله يا رب أنا تبت يا رب يا رب اغفر لي يا رب يا رب اعفو عني يا رب يا رب سامحني يا رب ابدأ عد ذنوبك وتوب منها ذنب بذنب إياك أن تنام وربك عليك غضبان خد الحباية دي توبة ممكن الواحد يتوب توبة عامة اه ممكن توبة عامة يعني يقول يا رب أنا غلطت النهاردة كتير وأنت تعلم رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا أعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم أحسن من الكلام ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت كذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم آه خمسة جرعة قصر أمل قبل النوم قصر أمل زي ما قلنا كده حين تتذكر أن النوم أخو الموت إن النوم أما تيجي تنام فكر في الموت فكر فيه انك مش هتقوم تاني ومش هتصحى تاني فتذكر انك انت قصر الامل ستة جرعة شوق قبل الموت الشوق للجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة الله جميل رائع قوي قوي قوي فرحتني النهارده والله ان اهل الجنه مش هيناموا ان اهل الجنه مش هيموتوا ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا شوق للشهاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق هل حدثت نفسك بالغزو حدثت نفسك بالشهادة في سبيل الله اشتقت أن تموت في سبيل الله والله والله العظيم الكلام ده من زمان قوي كنا بنسمعه كتير دلوقتي ما عدناش بنسمعه كنا بنقول زمان واحنا شباب مش هينفع مش هينفع إلا شهادة في سبيل الله هي دي الحاجة الوحيدة اللي تقاوم ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا وغفلتنا شهادة في سبيل الله هي دي اللي تكفر سيئاتنا وتدخلنا الجنة عشان كده كانت الكلمة كتير ايه اللي جرى في الدنيا ايه اللي حصل في الحياة ان الموضوع ده ما بقاش على بال الناس شهادة في سبيل الله قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من جرح جرحا في سبيل الله جاء يوم القيامة ريحه ريح المسك ولونه لون الزعفران عليه طابع الشهداء ومن سأل الله الشهادة مخلصا أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه خد الجرعة دي كل ليلة قبل ما تنام أن تسأل الله شهادة في سبيله بصدق سمعني مرة فضيلة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف الله يرحمه رحمة واسعة ويعلي في الجنة درجاته كنت بقول اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك بعد طول أجل وحسن عمل وجهاد في سبيلك فزعل قال لي ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه طول أجل وحسن إيه ليه الكلام ده كله شهادة في سبيلك وخلاص وهو مات وده احنا قاعدين اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وعجل لي بذلك جرعة حمد وشكر تامل فضل الله عليك قبل النوم آه، بعض الناس في زماننا امتلأ قلبه حسدا أو حقدا بسبب مطالعة نعم الله على غيره بيبص على النعم اللي عند غيره شايف واحد عنده عربية وهو متقطع في المواصلات الكلمة بتاعت بتوع الأخبار جاتنا نيلة في حظنا الهباب حاقدين حقد عجيب جدا الشاهد ايه ان الانسان الحاقد او الحاسد ناسي نعم ربنا عليه وشايف نعم ربنا على الناس لو انشغل بنعم الله عليه لما رأى ما عند الناس كفاه رؤية ما عنده بص لنفسك كده وانت نايم عمال تمد رجلك وتفردها وترفعها وتنزلها وتتقلب على جنبك وتتقلب على ظهرك وتفتح عينيك وتقفلها وتشوف وتتنفس طبيعي وتتكلم طبيعي وتفكر طبيعي وعندك أوضة ربنا آواك فيها وسرير انت نايم عليه تحت منك مرتبة وفوق منك بطانية فكر في النعم اللي بين ايديك اللي في ايديك النعم اللي حواليك شش. السكون اللي انت فيه الامان اللي انت فيه فرصة الراحة اللي انت فيها فكر انك انت تقدر تنام وغيرك ما يقدرش ينام لو انك انت قعدت تفكر في نعم ربنا عليك زي ما بقول كده ممكن واحد مريض ما بيجيلوش نوم غير بحبايه الحمد لله ان بيجي لك نوم بحبايه ما يجراش حاجه مفيش مشكله الحمد لله رب العالمين قول ده انا ما فيش حته في جسمي الا بتوجعني الحمد لله ان في كل حته في جسمك بتوجعك وانت مسلم موحد بتحب ربنا ليك لسان بيقول الحمد لله سمعوا واحد أعمى أبرص مجزوم وبيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا فقالوا يا مسكين مما عافاك قال عافاني من غفلة أنت فيها عافاني اهو من غفلة الناس مش يمكن الابتلاء ده هو اللي بيقودك إلى الله هو الابتلاء ده قال الله ولو رحمناهم وكشفنا به ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون لذلك أنا عايزك تقعد قبل ما تنام وتعدد نعم الله عليك جرعة حمد وشكر يا رب الحمد لله أن أنا مسلم يا رب أحمدك وأشكر فضلك يا رب على أنك أنت خلقتني لسان بيذكرك يا رب أحمدك وأشكر فضلك أن أنا دلوقتي بقول الكلام ده أنت اللي ألهمتني وأنت اللي أعنتني وأنت اللي سددت لساني وأنت اللي يسرت لي جميل جدا انك تقول كده وانك تتذكر كده وانك انت تفكر كده احمد الله عز وجل احمد الله عز وجل على ان الله جل جلاله انعم عليك بهذه النعم كلها اخوتي انتهت ادويه قبل النوم ونبدا بقى نقول آداب النوم واحد يكره النوم قبل العشاء مطلقا ولا يجوز تأخير النوم بعد العشاء إلا لضرورة اللي هي طلب علم محادثة ضيف مؤانسة أكل اثنين نم متطهرا اجتهد ألا تنام إلا على وضوء في وضوء اسمه وضوء النوم يعني أنا دلوقتي آه صليت العشاء وصليت الوتر وهنام بس أنا مش متوضي ادخل اتوضا وضوء اسمه وضوء النوم وضوء النوم ده لو انت رقدت وبعدين انتقضوا وضوءك بخروج ريح او غيره انتقضوا وضوءك لسبب من الأس- من الاسباب برضه ما يجراش حاجه أتم توضأت وضوء النوم هذا الوضوء لا ينقضه شيء حتى تنام يبقى أنت نايم متوضي آه، ثلاثة انفض فراشك قبل أن تنام مهمة جدا دي لسه كان في أخ جاي النهاردة آه، ابنه بيتفزع بالليل آه، بي- بيصوت بيصرخ بالليل أو هو آه، آه، آه، كتير من الناس بتشكو من مشاكل النوم وفاتني ان انا اقول كلام ابن القيم وفكروني اقوله ال- آه، المره الجايه باذن الله تعالى. آه، السبب اسمع الحديث ده قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشه بداخله ازاره فانه لا يدري ما خلفه عليه. انسان لما يجي ينام يجيب فوطه صغيره كده مش صغيره ولا كبيره اي حاجه مش مشكله بداخله ازاره بطرف ثوبه بطرف الجلابيه كده إذا كان- ما حدش بيلبس جلابيه اللي من دول صح بينام مش عارف بيناموا في بطرف ازاره نقول كده بطرف ثوبه بطرف الجلابيه او بفوطه او بايده حتى و اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثه فإن ممكن يكون نايم في المكان ده جني نايم على السرير ومتغطي بالغطا بتاعك او مش متغطي نايم ممدد راقد وانت تروح اوب محذوف على السرير جاي عليه يفضل طول الليل يلعبك بقى ويولع لك الدنيا فعشان كده قبل ما تنام انفض فراشك ثلاث نفضات هذه هي السنة أربعة أن تنام على شقك الأيمن وتتوسد يمينك خمسة لا تنم على بطنك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ضجعة أهل النار وقال إنها ضجعة يبغضها الله عز وجل النوم على البطن عشان كده نقول إياك أن تنام على بطنك لا ليلا ولا نهارا قول لي ده أنا ما بعرفش أنام غير كده اتعود اتعلم قاوم جاهد ابدأ النوم على جنبك اليمين آه، أذكار النوم عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وكان يقول صلى الله عليه وسلم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم باسمك أموت وأحيا اللهم باسمك أموت وأحيا دي أذكار النوم ثم تسبح الله 33 تحمد الله 33 تكبر الله 34 إذا استيقظت أذكار الاستيقاظ لسه كمان أذكار النوم من قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة كفتاه وأيضا كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينام لا ينام كل ليلة حتى يقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم ينفس في يده ويمسح بهما ما استقبل من جسده دي برضو رقية الإنسان يرقي نفسه ويرقي ولاده كل ليلة مهمة جدا انك انت تقرا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وتمسح جسمك كله ثلاث مرات آه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد قال اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك وكان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سوء آية الكرسي وقال لا يقربك ليلتك شيطان آه، لنا كتاب آه، لطيف من زمان صراحة آه، افتقدته اسمه الأنس بذكر الله آه، مهم جدا ان كتاب الأنس بذكر الله ده يبقى جنبك على المخدة تقرا فيه ما تقدرش على الأنس بذكر الله آه، كتاب صغير حصن المسلم تقرا اذكار النوم كلها من اولها لاخرها قبل ما تنام وتقعد كده حتى ولادك اللي معاك في الغرفة أو تقعد على سرير أحدهم في وسط ولادك وتقول أذكار النوم وهم نايمين على جنبهم اليمين وتعودهم على كده آه، ويقولوا وراك الأذكار قبل ما يناموا وانت كمان تقولها قبل ما تنام إخوتي أنا أحبكم في الله فإذا استيقظ آه، هخلي بقى حتة الاستيقاظ دي في اللقاء القادم أحبكم في الله إن شاء الله وقدر أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب